يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه أما بعد فنحن في هذه الدقائق المباركة إن شاء الله سنلتقي مع موضوع من القلب والله من غير إعداد إنما بقدر الله عز وجل جاء هذا الموضوع فما هو يا ترى موضوعنا تحت عنوان نداء للشباب نداء نتوجه به إلى إخواننا الشباب عسى الله عز وجل أن ينفعهم به في الدنيا والآخرة والسؤال ولماذا تتوجه بالكلمة يا شيخ إلى الشباب بالذات والجواب لأن الشباب هم ساعد الأمة القوي وغدها المرتقب وأملها المرجو الشباب هل ظهر الدين يا عباد الله إلا على أكتاف الشباب هل عرفت شرائع النبيين إلا بفضل الله ثم بفضل الشباب الشباب هم النقباء هم الحواريون هم الأنصار هم المهاجرون هم العلماء والمعلمون هم الخطباء والوعاظ والتاريخ يشهد كل هؤلاء كانوا شبابا أهل الكهف أصحاب الكهف هل كانوا إلا في ريعان وعنفوان الشباب قال ربنا عنهم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية إنهم فتية آمنوا بربهم وجدناهم هدى خليل الرحمن إبراهيم هل حطم الأصنام وعلق الفأس في أذن كبيرهم إلا وهو في ريعان شبابه أو لم يقولوا سمعنا فتى فتى يذكرهم يقال له إبراهيم يحيى عليه السلام ما أكرمه الله بالحكمة والنبوة إلا وهو في أول خيط من خيوط الشباب وآتيناه الحكمة صبية كل الرسل كانوا في درجة النضوج من الشباب عندما بعثوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما العصبة المؤمنة التي تركزت في دار الأرقم ابن أبي الأرقم هؤلاء السابقون هؤلاء العمد العمد العمد بالنسبة لدعوة الإسلام ما كانوا إلا في ريعان الشباب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بعث وهو في سن الأربعين أبو بكر الصديق سنه 37 سنة عمر بن الخطاب 26 سنة عثمان بن عفان 20 سنة سيدنا علي 18 سنة سيدنا سعد 17 سنة سيدنا صهيب 19 سنة سيدنا زيد بن حارثة 20 سنة الأرقم صاحب الدار 11 سنة مش هم دول الذين قامت على أكتافهم دعوة الإسلام كلهم كانوا شباب فيا شباب الحق يا شباب يا أحفاد الصحابة الناظر في أحوال شبابنا الآن يتحسر يتألم يشعر في قلبه بوخز كوخز الإبر الإبر وهو يجد المقاهي ملأى بالشباب ذكور وفتيات اي والله حتى بعض الفتيات يجلسن على المقاهي يشربن الشيشة مآسي الواحد يتحسر عندما يجد الشباب قد تفرنج إلى أبعد حد صار بلا هوية بلا شخصية تائه ضائع يا شباب الحق يا أملا يداعب فجرنا الزاهر ويا صوتا يشيع الرعب في قلب الدجى الغادر ويا درعا يصون الدين ويحمي عرضنا الطاهر تيقظوا أنتم في أجمل فترة عمرية أنتم في أخصب فترة من فترات العمر ألم تقرأوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألم تسمعوا إلى حديث النبي ألم تقرؤوه هذا الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وقال عنه حسن صحيح وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم يا شباب إذا قامت القيامة لن تزول أقدامنا إلى جنة أو إلى نار إلا بعد خمسة أسئلة نسأل عن العمر فيما أفنيناه عمرك ضيعته في إيه في قيل وقال في الجدل والمشاحنات والخصام في مباريات الكرة مع الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والبرامج التافهة قدام الإنترنت تقضي نصف يومك تتنقل من موقع إلى موقع بدافع الفضول حتى تقع في المجهول المحظور عمرك يا ابني هتتسئل عنه العمر أمانة والله العظيم يا أخوانا والله لو أن الأعمار تباع لاشترينا بعض الأعمار من هؤلاء الذين لا يعرفون قيمة العمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه لاحظ قال عن عمره ثم قال وعن شبابه مع أن الشباب مرحلة من مراحل العمر يعني هي داخلة في قول النبي عن عمره فيما أفناه فلماذا ذكر النبي هذه المرحلة العمرية بعد أن ذكر العمر بمجمله قال أهل العلم هذا الذي نسميه ذكر الخاص من بعد العام لشرف الخاص ما هو الشباب أهم فترة في عمرك عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه هذا سؤال وفيما أنفقه هذا سؤال وماذا علم عفوا وماذا عمل فيما علم كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك الحديث شبابك قبل هرمك وكانت حفصة بنت سيرين رحمها الله تعالى تقول يا معشر الشباب اعملوا يا معشر الشباب اعملوا فإني رأيت العمل في الشباب هو القوة فالشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأه في أوله صح انت شباب اشتغل يا أخي ادرس احفظ القرآن اجتهد في أي عمل دنيوي نافع أو في أي عمل أخروي نافع اطلب العلم احفظ القرآن احفظ متون العقيدة متون في الفقه في كذا ادرس اللغة حصل شهادات نافعة اشتغل شغل حلال تحصل منها الرزق الحلال ونعم المال الصالح للرجل الصالح يا أخي إنما شباب متراخي ضايع همه التنقل من مجلة إلى مجلة ومن موقع إلى موقع ومن فضائية إلى فضائية ومن آه، سينما إلى مسرح إلى آخر نقطة, نقطة إلى آخر نكتة سمعت آخر نكتة إلى المقاهي إلى القرى إلى سبحان الله يا ابني فترة الشباب دي بتعدي بسرعة جدا تفاجأ الله ده أنا بقى عندي 40 سنة معقول يا سبحان الله الله الشيب بدأ يدب في رأسي آه، شعر شاب آه، ده أنا سبحان الله سرق مني عمري وبعدين لما تعجز بقى وتكبر تقول لي زي الراجل العجوز المتحسر ليت الشباب يعود يوما لأنبئه بما فعل المشيب صح صح اوعى ترجع عمل النهارده لبكره تقول ان شاء الله بقى لما في المستقبل كده لما اتجوز واستقر هبتدي احفظ القرآن ان شاء الله بقى كده يعني كمان اما اخد الشهادة هبتدي آه، اجتهد في طاعة ربي ان شاء الله ان شاء الله بالشكل ده ما انتش عامل حاجة ابدا كل زمن له شواغله الان انت في فترة الشباب لا في زوجة ولا في ولد ولا في كذا ولا في كذا قيض الله لك من ينفق عليك ويطعمك و و ويعلمك و و إلى آخره انتهز الفرصة دي لما تقول لي إن شاء الله مستقبلا أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب لقد غرتك نفسك ليس ثوب قديم كالجديد من الثياب إخوتي في الله يا شباب أنتم أمل الأمة بعد الله أعداء الإسلام يركزون يركزون حرابهم وحربهم عليكم عايزين يدمروكم عايزين يغتالوا مستقبل الأمة بإنشاء جيل من الشباب تافه همه الموضة همه يحلق شعره كابوريا همه يحط على شعره جل همه آه، يتفرنج في مشيته وفي كلامه وفي وفي وفي وفي ثيابه ده همه أعداء الإسلام يعملون على إشاعة آه، العري بين بنات المسلمين إشاعة الفاحشة والمنكر بين الشباب والشابات إغراق الشباب في خضم المخدرات شغل الشباب بالقرى بالأغاني بالأفلام يريدون جيلا مكتوت الصلة بماضيه العريق ومقطوع الصلة بربه العظيم الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله معنا اتصال ونستأنف السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيوة.
لو سمحت يا شيخ مصعب آه، هو م- على موضوع الش- الشباب أنا مم.
دلوقتي قاعدة في بيت وأهل البيت عايزين يخرجوني من الشقة عشان يجوزوا ابنهم ويقعد فيه على شرط إن هما يدوني فلوس مبلغ أنا ما معيش المبلغ إن أنا أجيب شقة آه، كاملة هاخد م- لو خدت منهم فلوس ده حرام ولا حلال؟
طيب تاني سؤال معلش نعم.
لو سمحت ال- اللحمة اللي مكت- اللي جاية من بره المتلجة أكلها حرام ولا لا مع النتف المكتوب عليها مذبوحة بالطريقة الشرعية تاني حاجة لو كنا هنا من أهل الكتاب ونسيب ال- المسلمين اللي فيهم نسبة من الشرك حرام ولا حلال حاضر السلام عليكم بارك الله فيك هجاوبك ان شاء الله آه، طيب معنا اتصال اخر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، هو لو سمحت يعني يا شيخ أنا والدي توفى منذ فترة يعني رحمه من الله فترة أشهر جزاك الله خيرا ف... ات- فبعد كده طلعت آه، مكافأة نهاية الخدمة بتاعته لأن هو توفى قبل نهاية الخدمة فطلعت نهاية الخدمة بتاعته مكتوبة بشيكين بس شيك لوالدتي اللي هي الأرملة وابنه ال- اللي هو لم يبلغ اللي هو يعني عمره 19 سنة وباقي الأولاد احنا لأ اتقسمت نصين بس فهل ده تقسيم شرعي ولا احنا بعد ما تطلع احنا نقسمها التقسيم الشرعي جزاك الله خيرا وأنا ذاك. حاضر اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ مدحت الحمد لله آه، والله ان إحنا- اننا نحبكم في الله أحبك الله الذي أحببتني فيه طيب كان عندي سؤال لو سمحت يا شيخ اتفضل يا حبيبي
آه، حضرتك بالنسبه لل اللي هي الغازيه اللي هي البريل والفيروز اه كنا عايزين نسال على عليها آه.
يعني حاضر حاضر ماشي السلام عليكم بارك الله. عليك السلام نستأنف وبعدين ناخد الاتصالات نعم أحبة الشباب إليكم بعض النماذج العطرة التي تشمخ بها الأمة ويفتخر بها المسلمون وكلهم من الشباب نماذج عطرة من الشباب أنا عايز أحط قدامك قدوة وأسوة النموذج الأول بطل الإسلام فارس الإسلام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه سيدنا علي لله ضره من شاب نشأ في طاعة الله ونشأ على عبادة الله منذ نعومة أظافيره بل ترعرع وتربى في أفضل بيت في مكة بعد البيت الحرام أفضل بيت في مكة بعد البيت الحرام بيت مين؟ بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل بيت في مكة في هذا الزمن بعد الكعبة بيت النبي ترعرع فيه علي رضي الله عنه تربى في بيت النبوة تربى في بيت الرسالة وهو أول من أسلم من الص- من الصبيان قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما ألا يرضيك أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي والحديث رواه البخاري سيدنا علي نموذج محترم للشاب القدوة الأسوة انظروا إلى موقفه في ليلة الهجرة انظروا إلى هذا الفداء الصغير وهو ينام على فراش النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة في أصعب ليلة مرت بها دعوة الإسلام ينام على فراش النبي وهو يعلم أن بالباب, أن بالباب رجالا معهم السيوف لا يريدون إلا رأس النائم أربعين سيف منقوعة في السم الزعاف كمان كم لحظة سترف على بدن علي والله العظيم لو لم يكن لسيدنا علي إلا هذا الموقف في صحيفته لكفاه في الآخرة إيه ده واحد ينام مكان النبي وعارف إن البيت محاصر بأربعين من يعني أو جبابرة العرب والسيوف منقوعة في السم الزعاف وكمان لحظة أو اتنين أو دقيقة أو عشرة هيقتحموا الباب ويقطعوه ومع ذلك ينام مكان النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج رسول الله ويحث التراب على هذه الرؤوس والله يذهب يجعل بينهم وبين النبي غشاوة فيخرج ثم يقتحم البيت بعده ويضرب سيدنا علي وبعدين يتركوه وبعدين تهاجر علي رضي الله عنه من مكة إلى المدينة ماشيا ماشي انتوا عارفين النبي لما جه حج صلى الله عليه وسلم طلع من المدينة إلى مكة في كام يوم عشر أيام وهو راكب وهو راكب تخيل سيدنا علي بقى خدها من مكة للمدينة ماشي في كام يوم ماشي ماشي ده هنركب الأتوبيس المكيف من مكة للمدينة أثناء أداء العمرة أو الحج في سبع ساعات مثلا والناس تضجر وتتضايق مع انه قاعد واتوبيس مكيف وبيشرب العصير والميه البارده وبيسمع محاضره في العلم او شريط قران او هو نايم سيدنا علي بقول لك خدها من مكه الى المدينه ماشيا والطريق الان امن والطريق الان يعني معمور انما سيدنا علي يعني الطريق كله جبال يعني يرتفع وينخفض ويسلك شعبا وينزل في وادي ويرتقي إلى رأس جبل مش من مكة إلى المدينة وصل المدينة وقد انتفخت رجلاه من الورم هناك عن عند قباء سقط سقط من الجهد مش قادر يتحرك قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن عليا قد جاء يا رسول الله قال أين هو قالوا هناك عند قباء قال فليأتني قالوا لا يستطيع مش قادر يقف على رجليه فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه طار النبي إليه يعني ذهب مسرعا فلما رآه التزمه وبكى ثم قال قم يا علي سيدنا علي ده كأنه ابن النبي هو اللي مربيه قم يا علي قال لا أستطيع فتفل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل علي ومسح عليها وسمى وبارك ودعا فقام ولم يشكو من رجله حتى مات اللهم ارضى عن علي وصلي وسلم وبارك على حبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم لكن شوفوا جسارة قلبه شوفوا قوة قلبه ينام مكان النبي والسيوف تحيط برأسه ويهاجر ماشي لوحده في صحراء قاحلة والصحراء كالبحر الداخل فيها مفقود والخارج منها مولود سيدنا علي صاحب أول خصومة في الدم في الآخرة أول دم سيفصل ربنا فيه في الآخرة خصومة بين علي رضي الله عنه وبين أعدائه هذان خصمان اختصموا في ربهم قال المفسرون نزلت هذه الآية في المبارزة التي كانت قبيل غزوة بدر وكانت بين الوليد بن عتبة وبين علي رضي الله عنه وبين حمزة وبين شيبة كذلك سيدنا علي يا اخوانا عارفين قتل كم واحد من الكفرة في غزوة بدر هم الكفرة اللي قتلوا في غزوة بدر كام سبعين سبعين قتيل وسبعين أسير عشان السبعين من قتل الكفار في بدر سيدنا علي لوحده قتل منهم كم خمستاشر الله الله أكبر الله أكبر ده كأنه قتل ربع الكفرة من القتلى في غزوة بدر وحده ده باستثناء من جرحه علي ده إنسان ما شاء الله اللهم ارضى عن علي بطل فعلا بطل قتل الوليد بن عتبة والعاص بن سعيد وعامر بن عبد الله وطعيم بن عدي ونوفل بن خويلد وأبا قيس بن الفاكهة وأوس والعاص بن منبه وعبد الله بن المنذر وحاجب بن السائب وغيرهم قتل لوحده 15 وفي يوم الأحزاب قتل علي كبش الكتيبة قتل الفارس العنيد عمرو بن عبد ود انتوا عارفين ان الكفار حصروا المدينة بأعداد عظيمة جدا سيدنا سلمان أشار على النبي بحفر الخندق ففعل الصحابة وفعل معهم رسول الله وحمل التراب على كتفه وغطى التراب جلدة بطنه وربط الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم وبعدين في فارس عنيد جبار اسمه عمرو ابن عبد ود مشهور جدا بطل من أبطال العرب قال من للمبارزة تخيلوا ولا واحد من الصحابة قال أنا إلا سيدنا علي ابن عبد ود ده معروف ايده طرشة معروف قال علي أنا إذا لي يا رسول الله أن أبارزه وسيدنا علي عنده حاجة وعشرين سنة بقى في الوقت ده واحد وعشرين اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين قالوا اسمح لي أبارزه قال النبي لا إنه ابن عبد ود حد غيرك فانتفش ابن عبد ود من للمبارزة قال علي أنا قال النبي لا إنه ابن عبد ود ثالث مرة من للمبارزة قال علي أنا قال النبي وجبت خذ سيفي وقاتله به ودارت المبارزة قال ابن عبد ود من أنت قال علي قال ابن من قال ابن أبي طالب قال ارجع فقد كان بيني وبين أبيك مودة أنا يا ابني مستخسرك في الأكل ارجع ارجع كراما والدك ارجع قال علي ولكني أريد أن أقتلك يا عدو الله فاستشاط الجبار العنيد غضبا وعقر فرسه ودارت المبارزة دارت المبارزة ونزل ابن عبد بسيفه على رأس علي فحطم الخوذة يعني وجرحه والنبي يدعو لعلي اشتدت المبارزة صار الغبار وبعد لحظات سكنت الحركات وهدأ الغبار وكبر علي رضي الله عنه طعنه بحربته طعنة نجلاء كبر وكبر المسلمون لما سيدنا علي وصل للمسلمين قال له عمر أين سلبه الراجل ده شايفه بقى مطهم بالذهب والفضة وعنده وعنده وانت اللي انتصرت عليه وانت اللي قتلته يعني تغنم سيفه وتغنم سلاحه وكذا قال لما أردت أن أضربه استقبلني بسوءته فكرهت أن أسلب منه سلبه فأرى عورته سيدنا علي حيي ودي أخلاق المسلمين في الحرب أخلاق المسلمين في الحرب صورة منها وفي يوم خيبر حاصر المسلمون خيبر واستعصت عليهم طال الحصار واستعصت عليهم وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يلتف المسلمون من حوله يحيطون به إحاطة الهالة للقمر ينجذبون إليه انجذاب برادة الحديد إلى قطعة المغناطيس النبي كده كالقمر والصحابة حواليه قال لأعطين الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله قال عمر ما تمنيت الإمارة في حياتي إلا في هذه الليلة الله واحد اللي هياخد العالم الراية بكرة القيادة ربنا بيحبه يعني من أهل الجنة والنبي بيحبه وهو بيحب ربنا وبيحب النبي شهادة صدق على صدق إيمانه وبعدين النبي قال يفتح الله على يديه ده كمان هينتصر بكرة فكل الصحابة يتمنوا بقى اللي هياخد الراية بكرة هينتصر وهو من أهل الجنة قال عمر ما تمنيت الإمارة في حياتي إلا في هذه الليلة ثاني يوم الصبح كل الصحابة التفوا حول النبي الأعناق مشرائبة الأعين متطلعة كله عايزها وإذا بالنبي يقول أين علي صلى الله عليه وسلم ورضي عن علي أين علي قالوا يا رسول الله في عينه رمد مش شايف قال أتني به يا علي خذ الراية قال لا أبصر شيئا قال تعالى وتفل في عينيه ودعا له فبرئتا في التو واللحظة خف تماما ثم قال خذ الراية وقاتلهم قال أقاتلهم حتى يكونوا على مثل ما نحن عليه نجبرهم يعني على الإسلام قال لا ولكن انزل بساحتهم وادعهم احنا بنكرش الناس على دخول الدين لا إكراه في الدين ادعوهم طيب ذهب علي رضي الله عنه دعاهم أبوا آه قال انزلوا ويعني لا داعي للقتال استسلموا أبوا وإذ بهم يخرجوا بطل من أبطال اليهود خد بالك بقى البطل ده اسمه ايه اسمه مرحب طب يا سيدي يا أفتة مراحب اسمه مرحب مرحب اليهودي بطل خرج يتبختر على حصانه وهو يقول أنا الذي سمتني أمي مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب يا ابن الذين ما هم اليهود كده بيحاربوا المسلمين من زمان حرب إعلامية أنا الذي سمتني أمي مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب من للمبارزة خرج له صحابي فقتل ثاني فقتل ثالث فقتل قتل ثلاثة هذا المجرم فخرج له علي رضي الله عنه سيدنا علي بقى يتبختر على حصانه وهذه المشية في هذا الموضع يحبها الله ورسوله ويرتجز يقول الشعر يقول وأنا الذي سمتني أمي حيدرة الحيدر هو الأسد وأمه سمته حيدرة على اسم جده ما هم فاطمة بنت أسد أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة أكيلهم بالسيف كيل الصندرة ودارت المبارزة بين مرحب وبين حيدر في ثواني سقطت رأس مرحب على صدر حيدر فكبر علي وكبر المسلمون ثم قال علي ليهود خيبر والله إما أن تستسلموا أو لأقتحمن عليكم الحصمة حتى يفتح الله على يدي أو يصنع بي كما صنع بحمزة ثم كبر وكبر المسلمون معه واقتحموا الحصن أول ما سيدنا علي دخل سقط ترسه من يده الترس اللي بيتقي بيه ضربات ال- الخصم الدرع وقع من ايديه اسمع العجب قال أبو رافع فتطرس علي رضي الله عنه بباب من أبواب الحصن ضلفة من أبواب الحصن سيدنا علي شالها بإيد واحدة وعملها ترس حصن بابه قد إيه ده تقله قد إيه ضرب شالها بإيد بإيد واحدة وإيد تانية فيها الش- فيها السيف وأخذ يقاتل قال أبو رافع حاولت أنا واثنى عشر رجلا حمل الباب الذي حمله علي بيد واحدة بعد المعركة فما استطعنا بطل بطل ده نموذج مشابه في الشباب النموذج الثاني الحب ابن الحب الحب ابن الحب نفسي يا شباب تحفظوا قصص هؤلاء المصيبة تسأل الشباب الشباب عن الصحابة لو عدوا لك أسماء عشرة من الصحابة يبقى هذا فتح مبين تقول له عد لي اسم خمسين واد من بتوع الأغاني يرسلك مية عرب وإنجليز تقول له عد لي 20 اسم لاعب كرة يجيب لك 20 اسم يجيب لك 200 اسم كل المنتخبات حافظها القديم والجديد طب والصحابة يقول لك ما اعرفش هل سمعتم يا شباب عن الحب بن الحب من هو الحب بن الحب أسامة بن زيد حبيب النبي وابن حبيبه كان رضي الله عنه على حداثة سنه مؤمنا صلبا مسلما قويا لم يتجاوز العشرين من عمره حتى أمره رسول الله على جيش بين أفراده أبو بكر وعمر 18 سنة قائد جيش من جنوده أبو بكر عمر عثمان علي سبحان الله لما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت همهمة بين نفر من المسلمين قد استكثروا على الفتى الشاب إمارة الجيش فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل وإنه والله لخليق بالإمارة سيدنا أسامة 18 سنة جيشه بيحارب مين الرومان أكبر قوة على وجه الأرض في هذا الز- في هذا الزمن انطلق وقاتلهم وانتصر عليهم وقتل وأسر وغنم ولم يجرح واحد في جيشه ولا واحد في الجيش اتخربش وده الجيش الوحيد اللي قاتل وغنم وسلم ولم يكلم منه واحد ولذلك المسلمون قالوا يومئذ ما رأينا جيشا أسلم من جيش أسامة ألقى هذا الجيش الرعب في قلوب الرومان وعملائهم من العرب حتى قال هرقل هرقل قيصر الروم قال هذا الذي حذرتكم منه لقد صارت العرب تأتي من مسيرة شهر فتغير علينا ثم تخرج من ساعتها ولم تكلم لم تجرح بجرح ده نموذج محترم هل سمعتم يا عباد الله عن معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ ابن العفراء معاذ ومعوذ معاذ ومعوذ اه سمعتم عنهم مين دول بقى دول اللي قتل فرعون هذه الأمة قتل عمرو بن هشام مين يا عم عمرو بن هشام أبو جهل دول اللي موتوا أبا جهل أبا جهل سيدنا عبد الرحمن بن عوف في غزوة بدر يقول إني لواقف في يوم بدر في الصف فنظرت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما لسه أسنانهم خضرة عيال صغيرة يعني والواحد لما يكون في خناقة ولا يكون في معركة يحب يعني يتحامى ده واحد هنا كده بيلعب حديد جنبه وهنا واحد بيلعب كمال أجسام حاجة يتحامى فيها فسيدنا عبد الرحمن بص لقى هنا طفل غلام وهنا غلام هو بيقول سنانهم خضرة أسنانهم حديثة عيال صغيرة هو بيقول فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما قلت يا طب ما كانش يبقى هنا خالد عفوا هنا سيدنا عمر وهنا حمزة مثلا اتنين كده جامدين فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما لكنه سمع العجب قال فغمزني أحدهما فقال يا عم أتعرف أبا جهل أبو جهل ده قائد الجيش في غزوة بدر قائد جيش الكفار الغلام أبو 11 سنة 12 سنة بيقول له يا عم أتعرف أبا جهل قلت نعم وما حاجتك إليه قال أخبرت أنه يسب رسول الله عرفت ان المجرم ده بيشتم النبي وأذى النبي أخبرت أنه يسب رسول الله والذي نفسي بيده لئن رأيته لن يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا والله العظيم لو شفته ما أنا سيبه لآتي إلا مأتول قال عبد الرحمن بن عوف فتعجبت لذلك فغمزني الآخر بمثلها اللي على شماله قالوا نفس الكلام فقلت لهما هذا صاحبكما هو ده ليه نجدة أبو جهل فين بقى أبو جهل قائد الكفار تحيط به غابة من الدروع والحراب في كوكبة من فرسان الكفار القائد قال فانطلق معاذ بن عمرو انطلق معاذ بن عمرو فنزل بسيفه على أبي جهل فوقع سيفه على رجل أبي جهل يقول فطارت رجله كما تطير نواة البلح يا الله طب يعني يا اخوانا بالأشباب كده طفل عنده 11 12 سنة لما ينزل بالسيف على رجل واحد قوة الضربة حسب قوة الذراع وده لسه سنانه خضرة زي ما قال سيدنا عبد الرحمن طفل يعني الضربة مش بالقوة اللي تخلي الرجل تطير هتتجرح تتقطع وتقع إنما تطير تطير وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى طار طارت كما تطير نواة البلح وإذ عكرمة وكان وقتها كافر ابن أبي جهل ينزل بالسيف على عاتق معاذ ضربه بالسيف فقطع الكتف وت... باليد كلها والذراع وتعلقت يده خد بالك بجسده من جلدة إبطه عايزك تتخيل بس دراعه اتقطع خلاص اتقطع يدوب شابك في جسمه من ايه من جلدة إبطه يا الله ثم جاء الآخر معوذ وضرب أبا جهل بسيفه حتى برد خلص عليه سيدنا بقى معاذ بن عمرو اللي دراعه مقطوع ده ومشبوك بحته جلده صغيره بس يعمل ايه يعمل ايه قال فقاتلت باليد الاخرى سائر يومي يا سلام ولما شغلتني يدي المقطوعه دي على حته صغننه دي اللي فاضله جزء وتخلص خد بالك بقى جعلتها على الارض وجعلت رجلي عليها وجلست ثم قمت فخلعتها ده عيل ده احنا بالنسبة لهم أطفال أنابيب دول أبطال دول رجال يا ريتنا النهاردة زي أطفال الصحابة يا ريتنا النهاردة زي نساء الصحابة يا ريتنا النهاردة زي عبيد الصحابة يا ريتنا النهاردة زي خدم الصحابة كل واحد فيهم مثل بطل فاللهم ارضى عن جميع الصحابة يا رب فعل اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله فضيلة وبركاته الأستاذ مسعد الله يبارك فيك ربنا يجازيكم خير باللي بتعملوه في كل القنوات الإسلامية والله الله يعزك ويزيدكم من نعيم الله ويجعلها في ميزان حسناتكم يا رب يا رب وإياكم المسلمين والله يا سعادة الشيخ فضيلة الشيخ عندي سؤال صغير بعد إذن سعادتك اتفضل.
أنا راجل دلوقتي على المعاش نعم.
وكنت مسؤول في أحد الشركات الكبيرة يعني نعم وبعدين كان في ساعة عندي واحد ص- زميل قال لي هصلي العصر في المكتب نعم وحطيتها في الساعة اتسرقت وبإيجاز في أخ فاضل أس- كان بيدرس في الأزهر فجي قال لي إحنا ممكن نجيب الساعة اللي اتسرقت بعد ما تلاقاني زعلان طبعا على الساعة بقى روحت البيت وجيت فقال لي إن آه، فلان الفلاني آه، احنا جبنا مصحف وحط مفتاح وبعدين لا حول ولا قوة إلا بالله.
ما هو انا اقول لسعادتك لان انا كده الحقيقه براجع نفسي دلوقتي بعد ما سمعت قناه الناس في برنامج آه، الصح السحر والشعوذه وبتاع وانا ما كنتش اعرف فالمهم هو بدا ي- قال لي قوم اتوضى وصلي ركعتين قضاء الحاجه وادعي ربنا ان ربنا ي- يجيب لك ضلتك و... لان انا كان دي امان عندي يعني في المكتب واتسرقت من على المكتب فالمهم انا جبت كل الناس فكل الناس لفت المصحف سبحانه وتعالى آه، يمين الا واحد نعم فجيت تاني يوم الصبح د- دخلت المكتب وندهت له قلت له يا ابني هات الساعه قال لي انا الساعه وش- وتلجلج والمهم جاب الساعه نعم فهل ده انا ليه ارتكب وزر على الكلام ده وبالرغم من كده ان انا فعلا يعني جبنا الساعه ب- والراجل ما خرجش عن اي سحر او او شعوذه او اي حاجه يعني بس انا لما عرفت ان دي حرام قلت اسال الله يبارك هل فيك.
لها كفاره هل حاضر.
في حاجه وجزاك الله خير الله يستر.
و...
حاضر هجاوبك إن شاء الله أبشر ربنا يبارك في عمرك آه، اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم سلام ورحمه الله وبركاته اتفضل يا مولانا اتفضل الله يكرمك يا يا رب سيدي وإياك.
الله يبارك فيك وإياك بقول لي سعادتك ايه حضرتك اتفضل.
آه، دلوقتي انا في فلوس في البنك مثلا نعم آه، هل ال- الفوائد بتاعتها ده ممكن اتخلص بيها منها ان انا اديها ل- لاي حد من اقربائي كابني او او لله او لجامع او لاي حاجه حاضر.
اللي هي الفوائد بتاعت البنك حاضر جزاك الله كل خير الله يبارك فيك هجاوبك حاضر طب يا أخ- لا نستكمل يا إخوان- يا اخواني ناخد نموذج اخر من الشباب سيدنا مصعب بن عمير الداعية الشهيد مصعب الفاتح الأول للمدينة المنورة بنور الدعوة أول سفير في الإسلام مصعب بن عمير الممهد لأرض المدينة لرسول الله قبل أن يأتي صلى الله عليه وسلم هذا الذي باع الدنيا واشترى الآخرة هذا الذي تقدم حين نادت المغارم وذهب إلى لقاء ربه قبل أن تجيء المغانم مصعب بن عمير لؤلؤة مكة لؤلؤة أهل مكة بهاء وجمالا وشبابا سيدنا مصعب كان من أطرف شباب مكة أطرف من الترف بالتاء كانت ريحه الطيبة يجدها الناس قبل أن يأتي آه، بمئات الأمصار مطرف جدا منعم جدا فلما أسلم صار أسطورة في الزهد والتقشف والرضا باليسير هاجر إلى الحبشة وذاق طعم الجوع عضه الجوع بنابه الأزرق ولبس الثياب الخشنة ولبس المرقع والبالي ومع ذلك كان في قمة السعادة أنا بقول الكلام ده لشبابنا اللي همهم يعمل جل ويحلق كابوريا ويعمل شعره حلقة الديك ويعمل شعره مش عارف ايه و... ويعمل لشعره ديل ويعمل توكة شاب تلاقيه عامل شعره عامل توكة وماشي كده بتوكة وهمه همه انه يعني مع الموضة دي حياته شوف النموذج المحترم اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون سفيرا للإسلام هاجر مصعب إلى المدينة وفي خلال عام واحد لم يبقى بيتا واحدا في لم يبق بيتا واحدا في المدينة إلا وأدخله من نور الإسلام أسلم على يديه في عام واحد أكثر من سبعين من أهل المدينة وعلى رأسهم سادات الأوس وسادات الخزرج وسيد بن حضير وسعد بن معاذ كل دول في ميزانه انت أيها الشاب كم واحد أسلم على يديك تقول لي أسلم يا سيدي بلاش كم واحد عاصه تدى على يديك انت يا ترى فعلا لبنة مباركة في بناء الإسلام ولا معول هدم يا ابني همك البنات و... والمحمول والشات والمكالمات والمحادثات والمواقع الإباحية وتعاكس دي وتخرج مع دي دي حياتك يا ابني انت لبنة مباركة في بناء الإسلام ولا معول هدم سيدنا مصعب في يوم أحد حمل الراية حمل الراية فلما انكشف المسلمون ثبت مصعب ثبات الجبال وجاءه الملعون ابن قمئة يريد قتل رسول الله وهو يصيح كالجمل الهائج أين محمد أين محمد فاعترضه مصعب فنزل ابن قمئة بسيفه على يمين مصعب فقطعها فاستلم مصعب الراية بشماله وقطع الذراع ليس بالأمر الهين العلم في ايده اليمين اتقطعت خده بالشمال الواحد فينا ضفره بيدوحش بيبات يولول ضرسه بيسوس بيصرخ يقول لك ذراعه كله اتقطع فاخذ الرايه بشماله وهو يصيح مصعب وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فضربه المجرم فقطع شماله فوضع مصعب الراية بين فخذيه وحنى على اللواء وضمه بعضديه إلى صدره متخيل المشهد وهو يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فحمل عليه عدو الله حمل عليه عدو الله برمحه فأنفذه بل اندق الرمح في جسد مصعب ونال الشهاده روى البخاري في صحيحه أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائما فبكى قالوا ما يبكيك قال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه وأعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم أخذ يبكي رضي الله عنه ويجهش في البكاء وقال احملوا الطعام أنا عندي أمثلة كثيرة جدا يا شباب كثيرة خذوا مثال آخر مثال آخر عمر المختار تقول ده مش شباب بقى اه صح مش شباب لكن لما احتل الطليان ليبيا خذل الشيوخ والرجال عمر المختار فقال عمر الله لأقاتلن الطليان بأطفال الكتاتيب بعد أن خذلني الكبار وعمر المختار دوخ الطليان والكلام عنه يحتاج والله إلى محاضرة مستقلة الإمام النووي كتب الأذكار في 16 سنة الأذكار بس كتاب الأذكار 16 سنة ناهيك بقى عن شرح مسلم وعن الفتاوى النووي وعن الرياض الصالح وعن المجموع وعن وعن وعن وعن ومع ذلك مات وهو عنده 36 سنة النووي وهو طفل صغير كان أبوه بقال يعني له حانوت يبيع فيه كان الأطفال يجبرونه على اللعب يجبروه يلعب معاه وهو منشغل بالقرآن فيبكي فرآه شيخ اسمه ياسين بن يوسف المراكشي والأطفال يضربونه ليلعب معهم وهو ابن عشر سنين وهو يأبى فذهب إلى أبيه وقال سيكون لولدك هذا شأن علمه يقول العب معانا يقول ما للعب خلقنا النووي عشر سنين العب معانا يقول ما للعب خلقنا ما للعب خلقنا هم دول هم دول ابن تيمية أسلم على يديه يهودي وهو صبي طفل ابن تيمية رايح للكتاب رايح للشيخ في يهودي في الطريق يسأله يجاوب يسأله بعد أيام أسلم اليهودي على يده الأمثلة عندي كثيرة جدا يا عباد الله لكن أخويا المخرج الله يصلح حاله وحاله يعود الوقت إن شاء الله آه، هل يجوز أكل ذبيحة أهل الكتاب نعم إذا واحد يهودي أو نصراني ذبح شيء من الأنعام التي أحلها الله لنا ذبحها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية فيجوز أن نأكل ذبيحة اليهودي ويجوز أن نأكل ذبيحة النصراني ويقول ويجوز أن نأكل طبعا ذبيحة المسلم بشرط أنهم يذبحوا طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية يعني راجل جاي يذبح قال بسم الله الله أكبر هو نصراني الذبيحة حلال ما قالش حاجة سمي الله وكل سمعت بيهلها لغير الله ما كلش انما ساكت خلاص ما تضايقش على نفسك تقول انت بتقول ايه ما انت مش سامع حاجه قال بسم الله يبقى يجوز ان شاء الله فذا والنبي ما تنسوش انه دعي الى طعام اليهود لما ذبحوا له الشاه وحطوا فيها سم اكل ذبيحه اليهود صلى الله عليه وسلم اخت قاعده في شقه واصحاب البيت عايزين يمشوها عشان يجوزوا ابنهم فيها وهي ملهاش مكان تروح فيه فاقول لها طيب هنديك فلوس من عندنا وخد المكان اللي انت عايزاه ان كان الموضوع كده بالتراضي وبهذه الصورة فلا بأس ان شاء الله ده بخلاف واحد قاعد في شقة بقى وشاف شقة تانية او بنى له بيت او كذا او كذا والشقة الم- اللي هو مستأجرها مش محتاج لها ويقول لصاحب البيت انا عايز امشي بس هات لي 20000 هات 30000 يا ابني انت لما جيت سكنت عندنا دفعت مقدم ايجار طعميايه 100 جنيه 1000 جنيه وسكنت بيهم عايز 20000 بتاع ايه قال، انت هتبيع في ملكي هذا لا يجوز يبقى الصورة الثانية بخلاف الصورة الأولى نعم البريل والفيروز بسأل البريل والفيروز عليهم كحول عليهم سبرتو إن ما كانش فيه سبرتو وما كانش بتخمر بحيث اللي يشربها يسكر إن كانت لها تسكر فشربها حلال لا يا شيخ عليها سبرت اصل سمعنا في كلام اصل واحد مش عارف ايه يبقى الاصل انها حلال في كلام يبقى دع ما يريبك الى ما لا يريبك فانا مبلغ علمي اللي اعلمه ان البريل شربها حلال مفيش عليها كحول ما بتسطلش والفيروز شربها حلال مفيش عليها سبرتو يعني ما بتسطلش لو ظهر خلاف هذا ان عليها كحول او بتترك تترك فترة لحد ما تتخمر وممكن تسكر يبقى حرام يعني مبلغ علمي أنا أنها لا تسكر وما فيش عليها سبيرتو يبقى لا بأس وبقول لك ريح دماغك بقى طالما أنت راجل قلقان كده اشرب عصير قصب يا أخي أو عرق سوس وريحنا والله أعلم الأخ المسؤول الك- الكبير اللي كان في شركة وضاعت منه ساعة واللي بيحزنني قوي إن بيقول لي واحد أزهري أظن الراجل ده جاهل الأزهر براء من فعل هذا الرجل فالراجل الأزهري الجاهل ده آه، قال له اجيب لك الساعة تجيبها ازاي قال له هات مصحف وحط فيه مفتاح والمفتاح بقى يلف او نعمل كذا ف ده نصب ده نصاب هذا لعب بالقرآن امال الشرع بيقول ايه الشرع بيقول لما يكون في تهمة البينة على من ادعى واليمين على من انكر انت بتقول ان انا اللي سرقت عندك بينة لا مفيش دليل انا بقول انا ما سرقتش عايز اضرأ عني التهمة اعمل ايه احلف بالله يبقى البينة على من ادعى واليمين على من انكر وعلى كل الاخ الفاضل صاحب السؤال بيقول ما كنتش اعرف ان ده حرام والراجل ده غرني بشهادته فانا بقول بقول له استغفر الله عز وجل وان شاء الله انت معذور لانك تجهل المسألة ان شاء الله اخر سؤال اللي معاه فلوس في البنك بيقول لي ممكن ادي الفوائد لاخي او لكذا او لكذا اللي معاه فلوس في البنك الربوي يسحب كل فلوسه كل فلوسه وله رأس المال فقط له رأس المال فقط والفائدة يجعلها في مصلحة من مصالح المسلمين بعيدة عن بناء المساجد ما بنبنيش مساجدنا بجنيه حرام ولا جنيه في شبهة ممنوع مش هنغسل الأموال الحرام في الجوامع ما ينفعش الكفار أبو لهب وأبو جهل لما جه ابن الكعبة اشترطوا ما يدخلوش فيها جنيه حرام فكثرت بهم النفقة راحوا مطلعين حجر إسماعيل والواحد بيسمع فتاوي زواج بلاوي النهارده عجيبة قوي سبحان الله ما ينفعش نبني المساجد بفلوس حرام ادي واحدة وبعدين آه، ي- ممكن يديها لحد من أهله محتاج ممكن لأخيه لجاره لابن عمه لكن ما يديهاش لحد يجب عليه أن ينفق عليه وما يقولش اللي بيديله خد فلوس ربا بالهنا والشفا اوعى تقول له كده هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته